أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم قصة النهاردة هنلاقيها في الإنجيل بحسب مرقس البشير وفي الإصحاح الأول والآيات من 16 ل 20 وكمان الآيات من 29 ل 34 وكمان في الإصحاح الرابع والآيات من 35 ل 41 شاهد عيان النهاردة هو سمعان بطرس الصياد البسيط اللي بقى واحد من قادة الكنيسة الأولى
أنا اسمي سمعان بطرس كنت شغال صياد سمك والمهنة دي وارثها أبا عن جد كانت أحلى أيامي بقضيها في مياه بحر الجليل كان أبويا وعمي صيادين كبار ليهم اسمهم وسط الصيادين وخصوصا إن كان عندهم عدد كبير من مراكب الصيد كانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يعيشوا عيالهم أحسن عيشة لما كملت الستاشر سنة كانت الحادثة اللي قلبت حياتنا كان أبويا وعمي في رحلة صيد في بحر الجليل وفجأة هبت عليهم عاصفة شديدة رغم إن أبويا وعمي كان عندهم خبرة كبيرة بالبحر ومواعيد نواته لكن العاصفة دي جت من غير أي إنذار جت بقوة وبدون أي رحمة كانت بتاكل كل اللي يجي في سكتها في الليلة دي جات العاصفة مش بس على بحر الجليل لكن كمان على بيتنا الصغير مليته بالحزن والألم بعد ما أخدت مننا أبونا بعد ما مات أبونا بقى دورنا أنا وأندراوس أخويا إن إحنا نشوف طلبات البيت وننزل للبحر رغم خوفي منه طبعا لأنه أخد مني أكتر واحد كنت بحبه وكمان ما فاتش وقت قصير إلا وتعبت أمنا ما كانتش بتقدر تقوم من على سريرها كنت بحاول أنا وأندراوس نبقى معاها أطول وقت ممكن لكن في الوقت اللي كنا بنطلع فيه البحر أنا وأندراوس كانت رحيل جارتنا اللي كنا بنعتبرها واحدة من عيلتنا كانت بتقعد مع أمنا وتخلي بالها منها
أمكم مرتاحة دلوقتي الحمد لله إنها نامت يا ريت تشتغلوا بشويش عشان ما تصحوهاش أنا مش عارف بس إيه اللي جرالها أنت مستهون باللي حصل إن كنتم أنتوا يا رجالة لحد دلوقتي مش عارفين تعيشوا من غير أبوكم أمال هي الغلبانة دي تعمل إيه بس دي عشرة عمر يا ابني وهي صحتها مش مستحملة من الأول أنا مش عارف من غيرك كنا عملنا إيه عيب يا بطرس الكلام ده دي أمك دي أكتر من أختي المهم أنا لازم أمشي دلوقتي لكن أول ما تخلص أنت وندراوس تنظيف الشبك تيجوا على البيت جري عشان أبيجايل بنتي مجهزة لكم العشاء والبت بقت إيه؟ طالعة لأمها طباخة محترمة مش بقولك أنا مش عارف من غيرك كنا عملنا إيه ها وأنا قلت إيه؟
خلاص هننطف الشبك ونيجي بسرعة لكن المرض كان بيزيد على أمي وما فاتش سنتين إلا والبيت اللي كان مليان دفى وحب بقى فاضي عليا أنا وأندراوس وبقى مكان بارد باجي فيه أنا وأندراوس بس عشان ننام فيه من تعبنا في الصيد لكن ربنا كان معوضنا برحيل اللي كانت ما يعديش يوم إلا ونلاقيها بتسأل علينا وياما جابت لنا أكل وياما عزمتنا عندها وكمان جوزها ناسان كنت بعتبره زي أبويا بمشي برأيه ومشورته ولقيتني مشدود لأبيجايل بنتهم وبعد كام سنة من موت أمي اتجوزت أبيجايل
ايه ده ايه ده شايف مين اللي جاي ده العريس بنفسه ايه الهنا اللي احنا فيه ده مبروك يا بطرس مبروك بس ليلتك كانت زي الفل الله يبارك فيك ده علشان انت كنت منورنا يا عم زبدي ألا صحيح أنا لسه أنا وأندراوس أخوك كنا بنسأل أنت ما بتنزلش الشغل ليه؟ من ثلاث أيام
ينزل مين انت عارف يا عم زبدي كل الاكل اللي كان في الفرح ده كوم وطبيخ اباجايل كوم تاني اسالني انا لا خلي بالك يا ابني أنا قريب هبقى كبير الصيادين خلي بالك من نفسك أنت لحسن تبقى تخين الصيادين
آه آه، ده انتوا فايقين عليا النهاردة بقول لكم إيه هتشتغلوا من غير صوت ولا أرجع للعروسة آه ابعدوا عني أحسن أنا بتلكك رجعت الضحكة تاني لحياتي صحيح أبيجايل كانت ست بيت محترمة أكلها تاكل صوابعك وراه كانت كل حاجة فيها جميلة كانت الزوجة اللي يتمنى أي حد إنها تبقى في بيته بعد جوازنا بخمس سنين مات ناسان أبو أبيجايل وجات رحيل عشان تقعد معانا في البيت وانا اللي اصريت انها لازم تيجي تعيش في وسطينا وعلى عكس كل رجاله وعلاقتهم بحمواته اه كانت علاقتي بحماتي ماليه البيت حب وفرح زياده ومالى الفرح بيتنا لما جت بنتنا الصغيره وملت علينا البيت على الرغم من وجود الاحتلال والضرائب الكتير المفروضة علينا وحريتنا اللي اتربطت كان بيت سمعان بطرس مليان بالسعادة براجل ومعاه أحلى ثلاث ستات كان أبويا ساب لنا أنا وأندراوس أسطول صغير كده من المراكب وبقينا شركة مع زبدي اللي كان واحد من أصحاب أبونا كنا بنأجر شوية مراكب للصيادين وكنا بنطلع برضه كصيادين آه وكنا زي باقي اليهود بنتكلم عن المسيح المنتظر وكان السؤال إمتى يجي بقى ويحرر أرضنا
مساء الخير يا بطرس أمال فين باقي الرجالة أنا كنت فاكر أندراوس وولادي هنا بيساعدوك الرجالة كانوا هنا من شوية ولسه ماشيين قالوا يرتاحوا شوية وبالمرة ينزلوا يشوفوا الراجل اللي لامم الناس الغلابة كلها حواليه بشوية كلام وشوية معجزات متفبركة بس دول بيقولوا ان هو نفس الراجل اللي شافوه بيتعمد من المعمدان من شهرين تقصد يسوع الناصري ايوه هو ده الله، اهم اهم وصل اهم
يسوع الناصري
ايوه هو يسوع الناصري نفس الراجل اللي قال عنه يوحنا المعمدان انه حمل الله اللي هيشيل خطيه العالم طبعا هو انا مش ممكن اتلخبط فيه مش ممكن انسى شكله ولا الصوت اللي سمعناه من السماء وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سبرت كان نفسي كان نفسي تكونوا معانا وتشوفوا اللي حصل في المجمع النهارده انتوا عارفين ده بيقدر يشفي المرضى بلمسة واحدة كل الناس بتتكلم يا ابني انت شفت حاجة بعينيك طبعا كان قدام عينيا النهارده المشلول قدام عينيا قام من على سريره ومشي وواحد تاني ايده كانت مشلوله ويابسه مد ليسوع ايده في الحال رجعت فيها الدمويه واتحركت
طبعا ما كانش ينفع بعد كل اللي سمعته ان اقعد مكاني ابتديت انزل معاهم وبقينا نمشي ورا يسوع في كل مكان يروحه نسمع تعاليمه ونفرح بالمعجزات وبالشفا اللي بنشوفه بعينينا وكنت كل يوم ارجع احكي وافرح اللي في البيت بالمعجزات والعجائب اللي كنت بشوفها طول اليوم كانوا دايما بيشاركوني الفرح والحماس للنبي الجديد اللي ظهر اللي ممكن يكون هو المسيح اللي استنيناه من زمان كانت حماتي بيجي لها نوع من انواع الحمى ها؟ يا دوب تخف منها يومين ونلاقيها رجعت لها تاني وفي يوم وانا راجع بعد ما قضيت يوم كامل بسمع لكلام يسوع لقيتها تعبانه جدا والمرض ابتدى يزيد عليها رحيل ها، رحيل رحيل انت سامعاني أيوة يا ابني انت عامله ايه النهارده النهاردة أحسن شوي لكن أنا حاسة إني خلاص بودع ما تقلقش يا ابني هي كلها أيام ووقت يجي لا أرجوكي بلاش الكلام ده يا أمي ربنا يخليكي لينا لا لسه لسه في أمل أنا عندي إيمان بكده أنت سمعتي عن يسوع أنا حكيت لك وحكيت لأبيجايل عنه ده ما فيش مرض وقف قصاده هو اليومين دول بس بعيد عن المنطقة لكن أول ما يجي أنا هحاول أوصل له وأطلب منه إنه يجي ويساعدك بس يا رب ما يطولش بعدها بكام يوم كنت أنا وأندراوس بنصطاد قرب الشاطئ فجأة لقيت واحد واقف وحده على الشاطئ بس كنت حاسس إني عارفه كويس أوي أندراوس أندراوس ها؟
بص هناك كده ايه ده؟
مش ده يسوع آه آه، م- م- متهيألي كده لا لا لا لا أنا متأكد هو يسوع
ايدك معايا يا اندراوس ايدك معايا نلم الشبكه بسرعه حاضر حاضر امسك المجداف معايا حاضر غريبة ده دايما بتبقى حواليه زحمة وهيصة ازاي يهرب من كل الناس دي؟
نفس السؤال اللي كان بيساله اندراوس كان بيتسأل جوايا ومعاه مية سؤال تاني يا ترى ايه اللي جاب يسوع لهنا وليه يهتم باتنين صيادين ما قابلهمش قبل كده ولما وصلنا للشط لقينا يسوع هو اللي بيقرب لنا وبيمسك بجنب القارب وبيساعدنا اننا نرسى على البر
هات ايدك يا سمعان هات ايدك خلوني اساعدكم انت عارف اسمي طب ساعد اندراوس اخوك انه ينزل من القارب وبعدين نتكلم وكمان عارف اسمي ازاي؟
مش انتوا بقالكوا فتره ماشيين ورايا وسط الجموع انا عارفكم ايوه لكن احنا كنا وسط الزحمة ازاي انت عرفتنا؟
يا معلم انا انا حاسس انك كنت مستنينا وبتدور علينا عندك حق يا بطرس ايوه بس احنا نبقى مين ونقدر نعمل لك ايه انا جيت علشانكم عشان اطلب منكم انكم تتبعوني نتبعك احنا احنا صيادين غلابه هنقدر نساعدك في ايه ولا هنعمل معاك ايه هتبقوا صيادين زي ما انتوا لكن مش صيادين سمك هتبقوا صيادين للناس ولما يجي الوقت هفهمكم ايه اللي ممكن تعملوه كلامك كله دفى وتعليمك بتشبع القلب وبتخلي عقلي وقلبي يشتغلوا ويفكروا فيها كلامك كله سلطان من غير أي تردد نعم يا معلم أنا هتبعك هتبعك لأي مكان ومتهيألي يا أخويا أكيد هيوافق على نفس الكلام انا بس عقلي مليان بالاسئله لكن قلبي بيزقني وبيقول لي ايوه ايوه يا سيد اتبعك اتبعك لاي مكان اتبعك طول العمر
وإحنا راجعين قابلنا شريكنا زبدي وأولاده يوحنا ويعقوب كانوا بيصلحوا الشباك واحنا معديين راح يسوع ناداهم باسمهم ودعاهم برضه عشان يتبعوه والغريبة إن زبدي نفسه وافق إن ولاده يسيبوه ويسيبوا شغلهم معاه ويتبعوا يسوع وسابوا شباكهم وانضموا لينا في ساعتها ولأن تاني يوم كان السبت اقترح يسوع إن إحنا كلنا ننزل الصبح بدري ونروح المجمع واتفقنا فين وإمتى نتقابل لكن أنا كان نفسي أرجع جري للبيت عشان أفرح كل أهل بيتي باللي حصل أبيجايل أبيجايل أبيجايل كويس انك جيت يا بطرس دي ماما تعبانه قوي إيه؟ آه، طب أدخل أشوفها لا سيبها انا ما صدقت انها تنام شويه دي يا عيني كانت سخنه طول النهار معلش انا اسفه اني عكننت عليك وانت كنت داخل يا عيني وشك كله فرح خير هو كان فيه ايه فعلا يا أبيجايل النهاردة كان أسعد يوم في عمري أنا قابلت يسوع قابلته يعني قابلته كده واتكلمت معاه أيوة يا أبيجايل ده احنا قعدنا ساعات نتكلم سوا حلو قوي يا بطرس طب بقول لك ايه ينفع تكلمه وتقنعه انه يجي ويشفي امي بصي هو احنا متفقين ان احنا كلنا بكرة أنا وأندراوس ويعقوب ويوحنا كلنا هنطلع مع يسوع بكرة عشان هيعلم في المجمع وبعد المجمع أنا هتكلم معاه آه وأطلب منه إنه يجي ويشفي رحيل يا ريت يا بطرس يا ريت انا طول النهار بصلي انه تحصل معجزه انا عارفه ان امي كبرت في السن لكن انا مش قادره اتخيل اني اقدر اعيش من غيرها
وقابلنا يسوع في الميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه ودخلنا للمجمع وكالمعتاد كان المكان مليان بالناس اللي جاية تسمع يسوع وتعليمه وكمان كان مليان بالناس اللي جاية تشكك في كلام يسوع واللي مستنية له غلطة بس الأهم كان كم العرج والعمي واللي عليهم شياطين وكالمعتاد مفيش مريض راح ليسوع إلا وشفاه لكن ده سبب غضب لرؤساء المجمع اتهموه انه كسر ناموس موسى وشفى في يوم السبت وده اللي خلانا نتعجب ازاي في حد يزعل وبالذات كهنة الهيكل ان في انسان مريض تعبان يتشفي حتى لو كان ده في يوم السبت كان ليا الشرف ان اكون قريب من يسوع جدا في اليوم ده ولاحظت قد ايه بتدي طباعه الهادية سلام لكل إنسان مستعد إنه يآمن بيه حقيقي اختبرت يعني إيه الفرح والرجاء وأنا بشوفه بيعلم أو بيشفي الجموع لكن بعد ما سيبنا المجمع كان في مفاجأة تانية
بطرس انت مش عازمنا على بيتك ولا ايه عزمك عزمك ايوه عشان اقابل مراتك وحماتك أنا مش عارف أقول إيه أنت مش بس ليك سلطان على المرضى والعمي أنت كمان بتحس بينا عرفت اسمي قبل ما تقابلني وكمان عرفت اللي في قلبي قبل حتى ما أفتح بقي كان في ناس كتير مشيت ورانا لما طلعنا من المجمع ورايحين على البيت ناس كتير كانوا عاوزين يقربوا من يسوع ويلمسوه أو يتكلموا معاه لدرجة إنهم سدوا الطريق وأندراوس ويعقوب بذلوا مجهود كبير قوي عشان يحموه من الجماهير الكبيرة دي وأخيرا عرفنا ناخد نفسنا لما دخلنا للبيت عندي ش- شرفت بيتنا يا معلم شكرا يا بطرس وشكرا ليكوا كلكوا لولاكوا كان زماني لسه معرفتش اتحرك من عند المجمع أبيجايل أبيجايل تعالي تعالي أعرفك بيسوع دي بقى أبيجايل مراتي يا دي النور يا دي النور انت نورت بيتنا وباركتنا ده شرف كبير قوي لينا انك تيجي عندنا شكرا يا أبيجايل على فكرة بيتك جميل جدا ربنا يخليلنا بطرس مش مخلينا محتاجين اي حاجه أنا واثق من كده أمال فين رحيل والدتك؟ أنا سمعت عنها كتير وكنت عايز أشوفها صدقني هي تعبانه قوي ونفسها تشوفك ينفع تدخل تشوفها طبعا أنا جاي علشانها تعال معانا يا بطرس أندراوس ممكن تطلع وتطمن الناس اللي واقفين بره حاضر حاضر قول لهم إني مش هطول وهطلع أتكلم معاهم
دخلت أنا وأبيجايل مع يسوع للأوضة اللي كانت قاعدة فيها حماتي دخل يسوع وركع جنب سريرها وحط إيده على جبينها وحنى راسه واتكلم بهدوء وفجأة لقيناها بتتحرك ما كناش مصدقين عينينا من الفرحة لقيناها فتحت عينيها ورفعت راسها اللي بقالها شهور مش عارفة ترفعها وبصت ليسوع وأخدت إيده وبستها ولقيتها بتبتسم ابتسامتها اللي بقالها مدة ما شفناهاش وبتقول ليسوع ببساطة
أكيد أنت من الصبح بتلف وجعان خلينا أقوم أعمل لك أكلة من إيديا
حقيقي أنا ما أكلتش أكل بالطعامة دي من يوم ما سبت بيت أمي في الناصرة خلاص تعالى كل يوم وانا اعمل لك اكلك بايديا أنا أكلي من نوع تاني أنت عاوزاني أبقى زي بطرس هما سموه الصياد الكبير من شوية مش لأنه عايش مع أشطر طباختين في المنطقة
ومرت أيام وأسابيع وشهور وإحنا بنتبع المسيح في كل مكان في الجليل وكل يوم كان بيضحي بنفسه وبراحته وبوقته عشان يساعد المرضى والمحتاجين اللي كانوا بيتجمعوا حواليه يوميا كان بيعلن عن البشارة في المجامع بكل سلطان وقوة كان إيماني بيه بيزيد يوم بعد يوم إنه هو المسيح المنتظر ما كانش بيسيبنا أبدا إلا عشان يقعد يصلي لوحده كان بيمشي في آخر اليوم وهو مرهق وتعبان لكنه كان يجي تاني يوم مليان بالقوة والحيوية كان كلامه وقعدته مع أبوه السماوي هي مصدر طاقته وقوته وفي يوم قال لي يسوع إنه عاوز يروح للشط التاني من بحر الجليل طلعنا بمركبنا وطلعت معانا مجموعة تانية من المراكب كان الجو هادي والريح خفيف وبتشجع إنك تنزل بالمركب لكن لما وصلنا في نص الطريق وإحنا في وسط المية هبت ريح شديدة على بحر الجليل كان يسوع نايم في نص المركب لكن الريح ابتدت تزيد والموج ابتدى يعلى وابتدت المية تدخل المركب ابتديت افتكر ابويا وازاي اكلوا البحر في عاصفة زي دي الخوف ابتدى يملاني صحيح انا بصطاد من زمان لكن عمري ما دخلت اصطاد في الاعماق دي وعمري ما قابلتني عاصفة بالقوة دي المية ابتدت تملى المركب وتزيد وابتديت افقد الامل واحس ان خلاص دي النهايه يسوع يسوع قوم يا يسوع قوم
في إيه يا بطرس؟
العاصفة يا رب العاصفة خلاص احنا بنغرق وانت نايم مش حاسس باللي بيحصل المية ملت المركب خلاص احنا مش قادرين نعمل حاجة خلاص مفيش أمل
طيب إيه إيه إيه ده بس يا بطرس؟
اهدى اهدى ازاي انت مش شايف اللي احنا فيه وانا قلت اهدى اهدي يا رياح واسكت يا بحر
وكأن البحر والريح سمعوا الكلمة وزي ما طلعت الريح علينا فجأة هبطت الريح والموج في ثانية ورجع يسوع تاني لمكانه في المركب ونام وكأن مفيش حاجة حصلت احنا شفنا يسوع هو بيشفي مرضى وبيطلع شياطين وغيرها كتير من المعجزات لكن اللي حصل ده كان أكتر حاجة غريبة علينا بس خلتنا نصدق أكتر وكان نفسي كل اللي بيقولوا إن مش هو الله كان نفسي إنهم يكونوا معانا ويشوفوا بعينيهم إن حتى البحر والطبيعة بتطيعه وبتسمع لأوامره
إن كان بطرس شاف بعينيه لكن قبل ميلاد بطرس بمئات السنين اتنبأ أنبياء العهد القديم بمجيء المسيح للعالم وكان بطرس والتلاميذ ليهم الفخر إنهم عاشوا في الوقت اللي اتحققت فيه النبوات دي شافوا كل المعجزات والآيات الكتير اللي قام بيها الرب يسوع المسيح على الأرض المعجزات الموجودة في قصة النهاردة وغيرها قام بيها الرب يسوع على الأرض عشان يأكد ويعلن لكل واحد إنه هو ده المسيح المنتظر ومخلص العالم وعلى الرغم إن يسوع صعد تاني للسماء بعد ما تمم مهمته هنا على الأرض إلا إن روحه لسه موجود في قلب كل اللي آمن بيه كل اللي يعترف بخطيته ويآمن بيه ويقبله رب وسيد ومخلص شخصي الفرصة قدامك والباب مفتوح ليك إنك تبقى واحد من اللي اختبروا قوة أكبر معجزة معجزة التغيير يسوع يعمل منك إنسان جديد خليقة جديدة بس لو قبلته لو عاوز تقبله النهاردة هو بيدعوك اعترف إنك خاطي وإنك عاجز قدام الخطية اقبل وصدق في حب ربنا ليك وإنه بعت ابنه عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطيتك ابعد عن كل جو بيفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المرة اللي جاية هنسمع شهادة شخص عاش مشلول سنين طويلة لكن مقابلته مع يسوع غيرت كل حياته استنونا وشاهد جديد مع شاهد عيان